وجنته لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم أمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فمع بعض الأسئلة التي وردت إلينا نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها ونتلقى اتصالات المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور ايمن احبك في الله والله يا شيخ الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك ويحفظك
وربنا يبارك فيك ويجعل في ميزان حسناتك يا رب اللهم امين يا رب وربنا يشفي الشيخ محمد حسان الشيخ اللهم أبو إسحاق.
امين اللهم ربنا- امين اللهم امين يا رب اللهم امين يا رب العالمين شيخ ايمن ليه عندك سؤال بعد اذنك يعني اتفضل اتفضل
آه، دلوقتي لو واحد آه، يعني معاه بنات وفي الايام ديت آه، ممكن دكتور ي- ياخد مثلا حالات من من الواحد والواحده مم.
وبحسب ال- اذا كنت عاوز الجنة مثلاً اختيار ذكر أو اختيار أنثى.
اختيار الجنس قصدي حضرتك مش كده ايوه يا اخي الله يبارك فيك ايوه نعم اختيار الجنس نعم فممكن مثلا هل ده حرام ولا حلال بالله عليك تجاوبنا على السؤال ده ضروره الله يكرمك طيب حاضر حاضر وادعي لي ربنا يبارك لي في ولادي البنات وربنا يجعلهم حفاظ كتاب الله أسأل الله أن يجعلهن سترا لك من النيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد عبد دكتور أهلا وسهلا خير جزاك الله خيرا ورفع ونفع بكم الأمة يا رب اللهم آمين يا أخي إيه، بعد إذن حضرتك عند الوضوء مم.
هل هناك حديث أو نص يدل على عدم الكلام آه، عند الوضوء
في كلام لا يصح لا يصح اللي بيقول إن ال- الكلام على الوضوء يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ده حديث موضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن اسال حضرتك بس على في حاجه اسمها المعاش التكميلي بيتعمل يعني اللي ما بيكملش سن المعاش مم.
فمش مش عارفه شروطه ايه يعني هل ده يعني حلال ولا حرام لو سمحت
يعني حضرتك مثلا على ال- قبل الخمسين سنة بياخدوا من حضرتك فلوس اه ده ده شراء مده ايوه ده شراء مده تبع التامينات وتبع الشغل يعني نعم فده اتلغى النظام ده خلاص اه فدلوقتي بيعملوا نظام تاني بيبقى معاش تك... اسمه معاش تكميلي بيبقى آه، اشتراكه نفس الترتيب الاشتراك ده بس وشهري برضه بيدفع مبلغ وبرضه لغايه ما يوصل الواحد سن 60 يبقى له معاش او في حاله الوفاه او كده نعم بس بيبقى تبع شركه شركه مصر للتامين
لان ما اعرفش الصورة اللي حضرتك بتقولي عليها دي اه دي صوره جديده يقدر اسمها المعاش تكميلي يعني مش تبع الدولة لا هو تبع شركه مصر للتامين ويبقى لا الواحد برضه حضرتك معاش.
حضرتك بالنسبة لأي تأمين أو أي معاشات تبع الدولة ايوه ده من باب التعاون على البر والتقوى ايوه ده ده جائز مفيش فيه مشكلة إن شاء الله اللي بنتكلم فيه الشركات اللي هي التجارية اه شركات التأمين التجارية ديت أهل العلم ايوه اجتمعوا الكلام ده من الستينيات ايوه انا عارفه انها محرمه أيوه أيوه نعم ايوه بس دي لو انا بامن على نفسي او على اولادي او حاجه كده بس ده م- بس ده المعاش بس هو والله انا بقى- ما انا بق- انا بقول لحضرتك هي يعني في حاجه اسمها اقساط بمرتب او أيوة.
اقساط مرتبه ايوه يعني بهدف التامين آه.
مش ان هو تامين على الحياه فقط في اسمها اقساط مرتبه اللي هي دي بقى اللي انا بتكلم فيها ما انا المعاش بقول التكميلي.
لحضرتك ما انا ما أنا- أنا اصل انا ما اعرفش صورتها عشان احكم عليه اه فالاول لازم نشوف النظام بتاعها عشان نقدر ان احنا نحكم عليها حكم صحيح اه آه.
جزاكم الله خيرا الله يرفع قدرك ويحفظك يا رب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آه، دكتور ايمن مع حضرتك اتفضل الله يبارك فيك. بالنسبه والله يا شيخ، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي شيخنا الشيخ محمد اللهم حسان آمين يا والشيخ رب.
الشويني.
اللهم امين يا رب امين يا رب
بالنسبه شفنا والله في سؤال بالنسبه للي هو الشريط اللي بيبقى تحت ده ساعات بنقرا فيه كده يقول لك مثلا حمله الدعاء للشيخ ابو اسحاق الحويني هل هذه العباره تدخل تحت بند البدعه؟
هو حضرتك ان يعني احنا بنقول ايه ان يعني مثلا زي فضيله الشيخ محمد حسان فضيله الشيخ ابو اسحاق اللي هم علماء الامه الاخ بس من فرط حبه بيدعو للناس ويذكرهم بالدعاء له واخد بال حضرتك ده يعني من فرط حبه انما ان خانوا التعبير يقول حمله او ما شابه ذلك هو يذكر فقط بالدعاء فنسال الله أن يشفيهما وأن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما اللهم أمين يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شو استاذ يا أهلا وسهلا اتفضل
آه لدي سؤالين اذا ممكن
اتفضل
السؤال الاول آه، ب- بالنسبه لحكم الوضوء بالحمل بالنسبة لإيه حضرتك
ب- بالنسبه للوضوء بالحمام بالحمام ش- ك- شلون يتم العلماء اختلفوا في هذا المسألة الوضوء في بالنسبة الحمام للوضوء أيوه بالحمام.
أيوه الوضوء في الحمام صحيح صحيح مع الكراهة بس صحيح
يعني آه، من يسبح كامل من يسبح كامل ايش يقول يعني هل بعدها يتوضا ام شلون يعني؟
يذكر اسم الله في إذا يقول بسم الله في سر ما يجهرش بها
ايه مم.
السؤال الثاني البعض يسال يقول ان الانسان عندما يموت ويقابل حياه الدنيا زين شلون يبعث في الاخره؟ شلون يعني الروح شلون تصير يعني على أي شيء؟
مم.
وجزاكم الله.
بتقول الروح تكون فين
عندما ي- ال- الروح تنتقل يعني الانسان عندما يموت يغادر الدنيا اه بالاخره يعني يوم الحشر شلون يبعث؟ شلون يعني البعض يقول لك مثلا جسمه ينتهي شلون الروح شلون تحاسب الروح شلون مثلا بالايه الكريمه يشربون من زقوم شلون يعني هذا؟
مش... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل من حبك في الله الله يرفع قدرك ويحفظك
الو اتفضل يا أخي الكريم اتفضل
شيخنا مات شخص وكان قد ابتلاه الله بمرض فكان في الصيام يفطر وكان ابنه يخرج كفارة كل عام بعام مم.
ومات هذا الشخص هل الكفارة تقضي ما كان يفطره أم الأعوام التي فطرها مصومها هذا حضرتك أول سؤال والسؤال ح- الثاني هل إذا دخل طب بس عشان مسلم عشان أقدر غير أجاوب المسلمين بعد إذن حضرتك حال عشان عليه شيء مع العلم أنه من داخله كان اعتقاده أنه مسلم على الحق بس بعد إذن حضرتك ولكنه كان صاحب الله
يا أخي العيب ثانية واحدة بس بعد إذنك بالنسبة للرجل الذي مات كان رجل مريض
أيوة كان مريض وكان كل عام بي- بس دقيقة واحدة كان بس.
بيطلعوا له أولاده كفارة كل يعني هو, عام بعام يعني هو مريض عجز عن الصوم مش كده ايوه ان شاء الله ليس عليه شيء وليس على أبنائه شيء مش مرضه اتصل بالموت
اه المرض اتصل بالموت معلش كفارة أصلا لا ما هو كان جاب لها بيضة طعام كان المرض م- مز- ملازم ليه طيب يعني مرض زمن بس المرض اللي مات فيه كان متصل بالوفاة مش كده ايوه ان شاء الله ما عليهوش ما عليهوش شيء ماشي الحاجة التانية مسألة الصوم عن الميت أنا هبينها لاحقا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ اتفضل يا أخي الحبيب اتفضل أي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ الله يكرمك كان عندي سؤال الله يكرمك اتفضل بالنسبة عندي واحد تاجر بيجيب لي حديد يعني مم.
ل- لشغلي يعني فطلبت منه مكنة هو مش مو... مش عنده هو مم.
هيجيبها لي وهيبيعها لي بالقسط هل يجوز ولا ولا فيها حرمانية ولا حاجة ما أدين لله به هذا لا يجوز لا يجوز اه طيب يا شيخ الله يكرمك مش ملكه مش كده السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة
اتفضل يا أخي الحبيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أيمن لو سمحت كنت عايز حضرتك بس تبين زيارة حكم زيارة القبور يوم الخميس مم.
يوم الخميس بالاخص تخصيص يوم هذا وان كان بيقولوا يعني النداء ال 40 بتاع الميت وال 50 قلنا الكلام ده ما ينفعش قالوا لا ده في 40 وفي حاجات زي والنساء كده.
الن- النساء بتخرج برضه اه وفي ده في اخ قال لهم ان ال 40 لازم تروح
طيب آه، للاسف الشديد يعني هو ال- الاخ الاخ ملتزم يعني وملتحي يعني بيقولوا
طيب حاضر سلام.
وبياخدوا قرص برضه كلام من ده نعم بياخدوا رحمه ونور على روح الميت لا الكلام ده لا هم بيروحوا هناك ويفضلوا يدعوا واللي تبكي تبكي واللي كده طيب حاضر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. ألو اتفضلي اتفضلي يا وعليكم حبيبي.
السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي
أيوة آه، هل يجوز آه، الطلوع على الميت
هل يجوز ايه
في الدبانة يعني في المقابر
اللي بيطلع مين الستات يعني
أيوة للستات لا لا ما يطلعوش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الشيخ ايمن ربنا يحفظك ويعزك اتفضل آه، انه يحبك في الله ربنا يعزك ويرفع قدرك يا رب اتفضل.
الله يبارك فيك بالنسبه عندي سؤالين والله يا شيخ اتفضل
السؤال الاول يا شيخنا بالنسبه ل آه، الراجح في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان تلد الامه ربتها هل المقصود به العقوق ام ايش المقصود به؟
الراجع في ايه؟
ان تلد الامه ربتها مم.
ايش المقصود به العقوق ولا ايه الراجح فيه بالضبط؟ والسؤال الثاني يا شيخنا حكم التسبيح المطلق بالمسبحه التسبيح المطلق حاضر بالنسبة لل- للأمة أما تسبيحا بيقولوا أنه طويل شوية والشيخ أبو بكر ليه رسالة قيمة فيه ال- الأمة تلد ربتها قيل إن هيكون الموالي واخد بال حضرتك الفتوحات الإسلامية والموالي والأمة تلد اللي هي عيال الحكم بعد ذلك وقيل إن ال- المرأة آه، هيكون لها الحكم أو الإمارة إلى آخره على أمها اللي هي موالي يعني هي سيدة وأمها مو- م- من الموالي أو من العبيد وقيل ان هيكون العقوق زي ما حضرتك بتقول بس الارجح ان هي ديت الموالي اللي هيدخلوا في الاسلام او هيتزوجوا من المسلمين وتبقى البنت حرة والام ام ولد وده امر انتهى من زمان يعني والله سبحانه اعلى واعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت سؤالين أريد أن أحصل على ثواب الصبر مثلا لكن في مصيبة الموت تأتيني حالة غيبوبة يعني مم.
ولا أقدر يعني أقف على رجلي ولا أقدر يعني الكلام والنطق فهل بهذا أفقد ثواب الصبر يعني آه، ثاني سؤال ما معنى إذا هتك العبد ستره بين الستر بينه وبين الله هتك الله ستره بين بينه وبين الناس وسؤال وسؤال اخر لو فيه مر- الخوف المرضي قوي قوي يعني مم.
تزداد عندي عظمه الله لم تز- لما تزداد عظمه ربي عندي بيزداد خوفي فده يبدا عندي كوابيس ما هي الصور او الايات ل- للشفاء يعني وشكرا جزيلا
بالنسبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا دكتور الله يرفع قدرك كيفك
الله يحفظك اتفضل يا اخي الحبيب اتفضل يا دكتور أنا عندي سؤال والله أبوي وهبني أرض مم.
والأرض هلا بعتها أنا آه، ثمن الأرض هلا بدي أدفع زكاته ولا بدي أستنى سنة
الاول حضرتك والدك آه، ليه- ليك اخوات ليه إيه وادالهم زيك ولا لا آه، لك عو- أنا وثنتين بنات وأخوي اثنين أخوي نحن ذكرين وثنتين أنا يعني اقصد ز- سوا بينكم في العطية الاول بالضبط أعطانا لكل واحد حصته طيب تمام دي دي نقطة الحاجة التانية انت تملكت الارض مش كده نعم الارض دي اللي انت متم... واخدها تبني عليها او كده لا زراعي ارض زراعية مفيش فيها اصلا زكاة آه، عروض تجارة لكن فيها زكاة زروع ان كانت المزروعات مما يخرج منه الزكاة انت بتزرع ايه حضرتك أنا بزرع شجر شجر فاكهة زيت- زيتون وشجر آه، لوز و- لا لا, لا ال- حضرتك اللوز اذا اللوز اللي هو المجفف مش كده كويس بالضبط تمام مفيش فيه زكاة آه، زروع
مبدأ يعني موسم الارض اللي بيطلع عندي انا مم.
من الارض الموسم الكامل يعني ما بيطلع لي زكاه لان تحت النصاب
ما انت حضرتك انت ما عليكش زكاة بالنسبة للمزروعات اللي بتزرعها كويس.
اللي- اللي بيطلع فيه زكاة التمر والزبيب واللي بيقتات بيقتات ويدخر ويكال زي مثلا الرز زي الفول زي العدس اللي هو غالب قوت الناس انما اللوز ده مش قوت الناس
كويس اه
أه طيب هلا انا مخت- هلا بعت الارض انا الارض طلع حقها مبلغ كويس يعني بس آه، شو بدي اتصرف في المبلغ يعني انت بعتها بعتها ايه بعتها بقت الفلوس اللي عندك دي لما يحول عليها الحول يخرج عليها زكاة المال يعني بعد سنه ما هلا بعد سنة سنة هجرية بالضبط تطلع 2.5% من اللي عندك
ايوه
ماشي ربنا يزيدك من فضله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا، السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، شيخ آه، ودي أسأل آه، آه، لما بس حمام آه، بينزل مني مادة شبيهة بالمني مم. بعد التبول بعد التبول اه بعد التبول إن شاء الله بعد التبول اه ده إذا حضرتك دخلت- إذا اسمه- دخلت غلط يعني آه اسمه الواد ضيق
هو شبيه شبيه بال- بالمني هو آه أنا اسم اسمه الوادي اسمه الوادي واخد بال حضرتك اه معك حضرتك اه اسمه الوادي
هل هذا منه غسل؟
لا ما يجبش غسل لكن بي- بيجب غسل موضع ما خرج منه
نعم واخد بال حضرتك نعم ال- الودي ده ما يجبش منه غسل وغير المني المني بيخرج بدفق وشهوة نعم.
ال- الودي ده بيكون من البرد او من المرض او من شيل حاجة تقيلة او كده نعم جزاك الله خير الله يرفع قدرك ويحفظك بالنسبة للأسئلة اللي معانا بيقول لو أن امرأة اقترضت من زوجها لولدها من زوج آخر ثم توفيت فمن يكون أولى بسداد هذا الدين لصورة المسألة هذه أن امرأة متزوجة من رجل ولها ابن من زوج آخر فاقترضت من زوجها لكي تدفع هذا المال لابنها من زوجها الآخر ثم توفيت بعد ذلك أسأل الله أن يتجاوز عنا وعنها فيقول السائل فمن أولى بسداد هذا الدين أولا المسألة ديت بتثير عدة نقاط النقطة الأولى انفصال الذمة المالية للزوج وللزوجة الزوجة لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها والزوج له ذمته المالية المستقلة عن زوجته ومن ثم هي طلبت منه قرضا القرض هي التي أخذته وانشغلت ذمتها به سواء ها هنا ان القرض ده هيدفع إلى ابنها أو هتاخده لنفسها هي التي اقترضت فمن ثم ذمتها هي التي انشغلت بهذا القرض طب عفوا اتصال ونجيب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا من فضلك عندي استفسار بس هل في واحدة واحدة محجبة وبعدين جوزها قال لها هيحلف عليها بالطلاق إنها لازم تشيل الحجاب هل تسمع كلامه ولا تسمع كلام ربنا اللي هو بيقول لازم تتحجب حضرتك ال ال الزوج ها هنا مخطئ في اللي هو بيفعله أيوة هو مخطئ يعني واحدة عايزة تتحجب وتلتزم بأمر الله هو عايزة تعصى ربنا سبحانه وتعالى بالظبط لا فلا طاعة لمخلوق في معصية الله يعني آه، تقول له لا ما ينفعش ت- يعني هي هي ترضي من ربها سبحانه أم ترضي زوجها لا ترضي ربنا ما ترضي أنا ربنا عشان كده أنا سبحانه بسأل حضرتك آه وبعدين هو المفروض الزوج لما يجد امرأة عفيفة امرأة تصون عرضه يسعد بها ويساعدها أيوة المفروض يسعد بذلك ويساندها أيوة فنسأل الله أن يشرح صدره ربنا يشرح يكرمك.
صدره اللهم أمين يا رب أمين يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أرجوك يا شيخ أريد آه، أن أسأل أخي تزوج ب آه، هو يعيش في بلاد آه، إنجلترا مم.
آه، هو لم يتزوج على علاقة بفتاة آه، من تشاد مم.
وقد أنجب منها بطريقة غير شرعية فكيف يمكنه أن يصلح ذلك الخطأ مم.
هذا هو السؤال مم.
كيف هو هو اللي مكلفك تسألي ولا حضرتك اللي بتسألي؟
لا لا، أنا أريد أن أساعده في ذلك هو استشارني في تونس أخته الصغرى مم.
استشارني آه، في ذاك الموضوع وقلت له سوف أستشير مشايخنا في قناة الرحمة ثم أمدك بالجواب هو يريد أن يتوب وي- ولا يريد أن يظلم لا الفتاة ولا الطفل
خير إن شاء الله حب. بالنسبة للمسألة احنا بنقول ان الزوجة اقترضت من زوجها فانشغلت ذمتها المالية بهذا الدين فوجب عليها ان تؤديه هذه المرأة لما ماتت ان كان لها تركة فهذا الدين يقتطع من التركة يعني بمعنى لو عندها فلوس والزوج مديلها مثلا 10000 جنيه يخصم الأول من فلوسها ل 10000 جنيه ثم تقسم التركة على أبناء الزوج ياخد الربع والباقي لأبنائه وإن لم يكن لها مال نشوف المؤخر الصداق بتاعها قد إيه لأن مؤخر الصداق اللي مكتوب في الأسيمة ده هذا دين في ذمة الزوج لا تبرأ الذمة إلا بأدائه أو بالإبراء منه الأصل في مؤخر الصداق أنه يؤدى فالحقيقة يعني دي نقطة كثير من الناس لا ينتبه إليه يكتب مؤخر صداق على قد ما يكتب 5 10 20 50 زي ما يكتب ويرجع بعد كده الراجل يموت ومحدش ينتبه لهذا الدين في كثير من الأحيان ما ياخدش باله ان مؤخر الصداق اللي في الأسيمة ده هو لابد انه يسدد للزوجة وينبغي أن نبادر ما ينفعش الواحد يستنى لحد ما يموت وبعد ما يموت إلا الورثة يسددوا لا يغفلوا لا ينشغلوا ما يسددوش وتظل ذمته منشغلة بهذا الدين يبقى الأصل أن المهر يعجل للمرأة لكن يجوز بلا خلاف أن يعجل بعضه وأن يؤخر البعض الآخر لكن لابد أنه يسدد ما يفضلش متجوز 30 40 سنة وبعد ما يموت ندور ده ما دفعش مؤخر الصداق ده ما دفعوش ليه الأمر الثاني بنقول إن كان المرأة لها مؤخر صداق عند زوجها يعمل مقاصة بين الدين الذي له وبين الدين الذي عليه طب افرض ان مؤخر الصداق اقل من الدين مؤخر الصداق خمسة والدين عشرة يبقى ذمتها منشغلة بخمسة الاف جنيه مثلا ده انا بدي مثلا طب الخمس الاف جنيه دول كيف تبرأ الذمة بهم الذمة تبرأ باحد سبيلين الاول هو الاداء والثاني هو الابراء الاداء يبقى يؤدى عن الميت كما فعل ابو قتادة رضي الله عنه وارضاه ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه لما جيء بجنازة ليصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل عن عمل الرجل في شيء يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل أهذا رجل صالح أم طالح وإنما كان يسأل سؤالا واحدا أعليه دين فإن كان الميت مدينا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على المدين المتوفى نعم سبحان الله ده انظر إلى عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة فيدعو للميت فيسمع عوف بن مالك الأشجعي وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ربما رفع صوته فوق يعني يخافت بصوته يرفع صوته قليلا ليعلم الناس كما كان يفعل بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله ليعلم الناس ما يقولون بعد الصلاة يبقى ما ينبغيش ان كل انسان يرفع صوته استغفر الله يسمع من الى جواره لو تخيلت ان المسجد كله يعني فعل هذا الامر يشوش بعضهم على بعض ويشوش على المصلين فعوف بن مالك الأشجعي يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لهذا الميت اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب فيقول والله وددت أن أكون أنا هذا الميت من كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له يبقى من كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت تمنى عوف بن مالك الأشجعي أن يكون هو الذي مات وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي عليه فأية حسرة هذه لمن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه فترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على هذا الميت أمر يعد كارثة ومصيبة تلحق بالإنسان أن يحرم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفيه زجر للإنسان لكي يعجل بسداد الدين فتبرأ الذمة أو ألا يتعاطى الدين ابتداء يقلع عن الدين إلا للضرورة الماسة لأن أمر الدين أمر خطير لما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على المنافقين ويقف ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول ثم يأتي بعد ذلك النهي من الله وعمر أراد أن يمنعه لكنه لم يصلي على من مات وعليه دين يبقى أمر شديد الخطورة إن الذمة لا تبرأ وتظل منشغلة بالدين أبو تقاتادة لما رأى ذلك قال يا رسول الله وكان الدين اللي عليه دينارين قال يا رسول الله صل عليه وعلي دينه أنا أؤدي الدين عنه والتزم بأداء الدين عنه تطوعا فبرئت ذمة الميت فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت لما تكفل أبو قتادة الأنصري بأداء دينه فالأصل الإبراء أو الأداء يبقى الأداء ممكن حد يؤدي عن هذه المرأة وأولى الناس بالأداء عنها هنا ابنها الذي أخذ الدين لنفسه وانشغلت ذمة أمه بهذا الدين طب إن لم يؤدي أو كان شديد الإعصار أقول لهذا الرجل السائل على ما يبدو اللي هو الزوج أنه في هذه الحال يعفو ويصفح فسيقف يوما بين يدي ربه يكون أحوج إلى العفو من الله سبحانه يبقى يبرئ ذمة هذه المرأة ولا ينسى الفضل الذي كان بينه وبينها ولا تنسوا الفضل بينكم بذا أمرنا المولى سبحانه فيغفر لها ويترك هذا الذيل لتبرأ ذمة هذه المرأة ويذكر هذا الرجل الذي كان من بني إسرائيل الذي لم يكن له ثمة حسنة إلا أنه كان يعامل الناس فكان يتجاوز عن المعسر إذا وجد معسرا من الناس قال لغلمانه تجاوزوا عنه عل الله أن يتجاوز عنا والمولى سبحانه أولى بالعفو منه فعامله المولى سبحانه بفضله وبواسع كرمه فغفر له برحمته ومنه والله سبحانه أعلى وأعلم يبقى إما أن الابن يؤدي الدين عن أمه التي لم تنشغل ذمتها إلا بسببه وإما أن يعفو الزوج عن هذا الدين إن لم يجد سبيلا من ابن المرأة إلى الأداء والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالنسبة للسؤال التالي السؤال يقول هل يشترط للذبيحة سن معينة في العقيقة ويقصد أن العقيقة يشترط لها ما يشترط في الأضحية من السن التحديد الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة هذا لا ينطبق على العقيقة العقيقة لم تقيد بمثل هذا القيد لذلك أرى من الأمور التي أغرب فيها الشافعية أنهم قاسوا إجزاء العقيقة على إجزاء الأضحية فذهبوا إلى أن الأضحية يجزئ فيها كما نعلم إما الشاة وإما أن يشترك عدد لا يجاوز السبعة أقصى العدد السبعة يشترك في بدنه أو في بقر فقاس الشافعية نفس الأمر على العقيق وقال يجوز أن يشترك سبعة في عقيقة معا يعني كل واحد عنده ابن من السبعة ويشترك معا في عقيقة واحدة ولا أرى دليلا على ذلك لاختلاف الأمر بين العقيقة وبين الأضحية فالقياس هنا قياس مع الفارق يعني لو نظرنا إلى قول الله عز وجل بالنسبة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله هل يمكن أن أقيس قطع اليد ها هنا أقول على غسل الأيدي في الوضوء وأيديكم إلى المرافق أو أم أقطع اليد إلى المرفق ما فيش أصلا هنا وجه شبه خالص ما هي يد واحدة لا الأمر مختلف قطع اليد في السرقة من الكف وغسل الأيدي في الوضوء إلى المرفق ده حكم وده حكم بالنسبة للأضحية لها حكم وبالنسبة للعقيقة لها حكم هذه لها سبب يختلف عن ذلك فلا أرى تماثلا بينهما والله سبحانه أعلى وأعلم يبقى السن لا أرى أنه يشترط بالنسبة للعقيقة كما يشترط في الأضحية ولا يجوز الاشتراك في العقيقة كما يجوز الاشتراك في الأضحية والله سبحانه أعلى وأعلم وفي سؤال جاي خصيصا لفضيلة الشيخ محمد حسان نسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يعافيه من كل سوء وأن يحفظه من كل مكروه فإن شاء الله لما يعني يأتي إلينا في القريب العاجل بأمر الله بمعافى من كل مكروه ومن كل سوء بأمر الله يجيب عن هذا السؤال لأن السؤال جاي له خصيصا عن التبرع بالأعضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه، شيخ كيفك الله يعطيك العافية
الوط بعد اذنك التلفزيون شويه عشان نسمع بعد اذنك يلا يلا شيخي آه، ستي اما لامي آه، عملت وكاله لخالي باراضي قام راح وزع هو على كيفه مم.
الاراضي وطلع على امي تقريبا برا اعطاها شيء شيء اني رجمه حجار ما بتسوى شيء نهائيا مم.
اكتشفنا بعدين بالاخر اني واحد اثنين خالاتي البنات خالاتي عطيهم كل وحده تسع دنومات نحن ما اعطانا شيء نهائيا عطيها رجمه حجار مم.
فهل انا عم انا عم احكي عليه وادعي عليه يعني عم احكي عليه بدي شهر فيه بدي بلش شهر فيه هل يحق لي اني شهر فيه انا في منطقه هو بيعتبر حاله فيها محترم يعني وبيعرفوه بالبيعه بالجبل مم.
يعني اللي بي. هل يحق لي اني انا شهر فيه
انت انت حضرتك ال- السؤال بتقول ان جدتك ام والدتك مش كده؟
امي والدتي عمتي ايوه اعطت وخالي عطيه لخالي.
لخالك اخو والدتك فهو نعم.
يعني خد الارض لنفسه واعطى القليل جدا لوالدتك ايوه مش كده؟
يعني اعطى العالم أكثر واعطى من أمي لخالاتك أكل.
الاثنين اكتر من والدتك مظبوط؟
أيوة.
فانت حضرتك بتشهر بيه وبتدعو عليه بدي شهر في عم ادعي عليه وشهر فيه بدي شهر فيه انا ما انا هقول لحضرتك انت انت النهارده يا اخي الحبيب هو ظلمك مش كده؟
نعم طيب ممكن تدفع الظلم عن نفسك بالاسلوب المشروع تلجا الى التقاضي مثلا ما ما ما بقى شي شغله صارت آه، كلمه طوب وعطى والكل وانتهى وباع وكلياتهم استاذي ما انا انا ما انا بقول لحضرتك اهو هي مظلمه في عنقه فالنهارده في انت بتتكلم واخد بال حضرتك وبتجهر يعني بالسوء ولكن لانك ظلمت لكن بنقول لك النهارده ان وجدت سبيلا مشروعا تاخذ به حقك فافعل ما في ما, ما في ما في طريقه مشروعه خلاص ما فيش طريقه مشروعه التشهير هيجيب لك حقك يعني بدي شهر فيه بس هيك هل لي ما حق أنا- فيه؟
هو- هل ما- انا بقى يا يعني أخي باخذ الحبيب.
حرمانيه بالتشهير فيه ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد مش كده الكلمة اللي بتتلفظ بها ستدون وستحاسب عليها يبقى أنت النهاردة أسمت ولم تحصل حقك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نس... نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر لو سمحت يا شيخ لي ثلاث أسئلة اتفضل السؤال الأول أنا زوجي ملتحي يعني من قريب من رمضان فهو حضرتك عندنا البلد هنا الحكم يعني صعب شوية وممكن بياخدوه يعني فهو مش عارف يحلقها ولا حرام عليه ولا إيه عشان بياخدوه السؤال الثاني حضرتك ان في برنامج اقرا وارتقي وانا ما عنديش اي وسيله لحفظ القران الا عن الطريقه دي ممكن حضرتك اقرا عليه القران في برنامج اقرا وارتقي ولا حرام وينفع ان انا اقرا يعني أنا أنا بعد إذن حضرتك أنت ممكن بتشوف الحلقة مش كده يعني ايوه حضرتك بشوف.
أنا أنا عن نفسي لا أحبذ إن الأخت تتصل وتقعد تكتر في الكلام وتسمع وشيخ يسمع لها أنت معايا حضرتك معاك والله وجزاك الله من في فعلا ش...
انا يعني مع انا اقول حضرتك.
لحضرتك في شغلات موجوده الشغلات موجوده نجيبها نسمعها ونتابع معاه جزاك تمام الله خير.
اه ال- الحاجه السؤال الآخر الثانيه يا شيخ انا بذاكر لبنتي بالليل وبعدين بتروح الامتحان بيغششوها وانا مش عارفه حضرتك يعني مم. ال- الاخ الكريم بعد بيقول انا حلمت شخص ميت قال لي انا جعان فاطعمته فما تفسير هذا الحلم ارجو الرد ضروري ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، بالنسبه للاحلام الحقيقه يعني امر عجيب جدا اللي بيزعم ان يعلم تاويل هذه الرؤى يعني لا أعلم من أين اكتسب هذا العلم ومن أين أتى به أولا الكتاب بتاع اللي بينسب كذبا إلى الإمام محمد بن سيرين هذا كتاب مكذوب عليه ولا تصح نسبته له أبدا اللي هو كتاب تفسير الأحلام الأمر الثاني موضوع الرؤى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رؤيا وقصها على أصحابه فأولها أبو بكر وأبو بكر هو من هو أفضل الأمة إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر صديق الأمة الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لعدله فأبو بكر رضي الله عنه أول الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فلا أدري الحقيقة إلا عندهم جرأة واجتراء في هذه المسائل ما بيجيبش ورا أبدا وفي الس- مسألة يسأل فيها ولا حلم يسأل عنه سواء يعني زي اللي هو اللهم اجعله خير شفت نور والتاني وانا شفت ضلمة ما فيش واحد بيجيب ورا ابدا ولا يقول ما اعرفش طب من اين اكتسب هذا العلم وهل هذا العلم فيه قال الله فيه قال رسوله يعني امر عجيب من اين اكتسبه له علم لا في القرآن ولا في السنة انما هو علم من عند نفسه وكل يكيفه على حسب ما يراه وما يرتئي له فأرجو أن ننتبه لهذه المسألة الأمر الثاني بتاخد مساحة كبيرة من حياتنا موضوع الأحلام وقاعد يتكلم وده أنا شفت كذا والتاني شفت كذا ما شاء الله وكأنما الوحي يتنزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس ثمة وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمل بنا أن نمسك عن مثل هذا وألا نتخوض فيما لا علم لنا به أبدا مطلقا يعني شوف سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث من الذي علمه تأويل الرؤية ربه سبحانه طب فمن منا يزعم أن الله علمه ذلك فالمسألة أرى يعني تبقاش بهذه الصورة الفجة وبالنسبة لهذه الأحلام أجمل القول في أمر إن الأحلام اللي الإنسان بيراها لا تخرج عن ثلاثة أشياء كما يبين لنا المعصوم صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون ما يراه الإنسان من حديث النفس منشغل بشيء فيرى في منامه شيئا يتعلق بما ينشغل عقله به اللي بيقولوا عليه العقل الباطن إلى آخره الأمر الثاني إما أن يكون نزغ من الشيطان يبقى الإنسان بيشوف كوابيس بيشوف رؤى بتؤلمه وتحزنه هذه من نزغ الشيطان للإنسان كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وقال يا رسول الله رأيت أن رأسي قطع وهو يتدحرج وأنا أتدحرج خلفه فقال صلى الله عليه وسلم لا تحدث بتلاعب الشيطان بك يبقى في حديث النفس وفي تلاعب الشيطان بالإنسان وخاصة إن كان بينام من غير وضوء على غير طهارة من غير صلاة إلى آخره عفوا اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته آه، حضرتك يا دكتور أيمن بعد إذن حضرتك أسأل سؤال اتفضل.
أنا كنت سألتك قبل كده السؤال دوت بس في حاجة جدت عليه مم.
آه، هو في الميراث مم.
آه، يعني آه، أختي توفت قبل والدتي ووالدتي هي اللي هتورثنا فقلت لي في وصية موجبة فالوالد المفروض هيورث من ال- الأم من أمي بعد بعد إذن حضرتك نعم والدتك ماتت سابت مين آه، سابت إخواتي الصبيان سابت زوجها الأول مش كده أيوة زوج واخوات الصبيان قد ايه اتنين تمام وكم بنت وثلاث بنات وواحدة متوفية قبل كده ثلاث بنات ما سابتش متوفيه اولادها متجوزه ومخلفه اه ليها كم ولد او بنت ولد وبنت ولد زائد بنت تمام حضرتك بالنسبه لوالدك ايوه هياخد الربع الترك اه تمام ايوه حضرتك عندك اللي هم اللي بالنسبه للولاد والبنات ايوه انت عند حضرتك كم ولد قلت اتنين مش كده اتنين اه اتنين وانتم أيوة.
تعتبروا اربع بنات ايوه على اساس اللي ماتت ايوه يبقى الاتنين دول باربع بنات وانت اربع بنات يبقوا يتقسم الباقي على تمانية ع- ايوه مظبوط حضرتك تمام اه في حاجه جدت بقى ان الوالد اتوفى قبل ما الميراث يت- يتعمل والولاد مج... والوالد متجوز ومخلف مخلف متجوز ومخلف طيب اه حضرتك الربع بتاع والدك ايوه الربع بتاع والد حضرتك اه هيطلع من ال- تركة والدتك تمام ماشي ما, ما...
ويعاد تقسيمه منفرد آه... الاول الز- الزوجه هتاخد ال...
الزوجة هتاخد التمن التمن والباقي يتقسم بس في اخوات الصبيان الاثنين اللي امي سابتهم توفوا قبل والدي وكل دوت اصلا الميراث ما كانش اتفرق حضرتك بالنسبة لولاد الاتنين اللي ماتوا اه وولاد البنت اللي ماتت التلاتة دول أيوة.
ما ياخدوش اكتر من تلت التركة بحال من الاحوال معايا حضرتك ده وال... ما اتوفوا بعد الام ما انا فاهم وقبل الاب وقبل الاب فولادهم هياخدوا وصية واجبة في والدك وهم يورثوا بنفسهم في والدتك اه فكل تركة تقسم على حدها اه يعني تركة والدتك تتقسم الأول ايوه وبعد منها الربع بتاع والد حضرتك هيرجع يقسم على الورثة بتوعه ايوه طيب دلوقتي آه، كنت هسال حضرتك سؤال آه دلوقتي آه، السلام عليكم عليكم السلام سامع سامعني؟
حضرتك اتفضل آه، ايوه صح، آه، طبعا.
دلوقتي والدي بقى ي- ي- يرث في اللي هي اختي اللي توفت ولادها اللي هي الوصيه الموجبه لما لا و- والدك بيرث في بنته طبعا ابنه اللي مات ده اهو هيرث فيه السدس عشان عنده ولاد اه هيرث في- لا اللي ماتت قبل الام ما ت- ما- ما- برضه هياخد فيها السدس هياخد فيها السدس هياخد فيها السدس طبعا بالوصيه الموجبه لان هي مش وصية واجبة الأب بياخد السدس السدس فرضا لأن ماشي في ما هي ابن اصلا ذكر ميته قبل الام والاب
ما حضرتك لما ماتت والدتك هتاخد فيها السدس ووالدك هياخد فيها السدس امي ما ي... هي احنا هنرث من الام حضرتك بعد إذن حضرتك لو سمحت عايز اتفضل حضرتك أختك لما ماتت اه سابت مين سابت أب وأم وزوج وولد وبنت ايوه مش بالظبط.
كده اه الأم الأب هياخد إيه هياخد السدس
ما هي ما والأم عندهاش حاجه تورثها دي هي الام اللي هترث ما انت حضرتك خلاص ما عندهاش حاجه ت- ترث يبقى مش هتورث آه، يعني ايه لكم ورث بس مالكوش تركه ايوه يعني اقصد الورث كلنا من امي بس اللي بتاع الاب والاخت كلنا من الام الورث انا من- عايزه اعرف بس ما الورث من ام حضرتك والدك مش هياخد غير الربع ايوه يرث في اختي اللي ماتت اللي هي اولادها ليه هي عندها عندها حاجه عندها حاجه لا هترث في امي اللي هو الورث بتاع امي بقى ملناش ملناش دعوه بيه دي خالص دي ملهاش يعني هو دي ما ملهاش.
يورثش فيها شوف حضرتك لو كان عندها تركه كان يرث فيها السدس لا ملهاش ما خلاص ما يرثش حاجه طيب انما اولاده ولادها برضو هيرثوا في بابا ال ال ال هياخدوا وصيه ووجبه تانية في والدك خلاص مم.
جزاك الله كل الله خير يحفظك وجزاكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير انتم شيوخنا كلياتهم يا رب هداكم سددكم وثبتكم ان شاء الله قال يا شيخ آه، بنتي حلفت قالت والله ما راح اعمل هالشغله وعملتها يعني شو ال- صوم ولا ايش تعمل يا شيخ
حضرتك إيه في ال- سؤال ثاني بس دقيقه واحده هي عندها اموال ولا ما عندهاش
عندها ايش؟
فلوس عندها فلوس
لا بنتي حلفت انه بدي اعمل هالشغله بدي- وما, وما عملتها هي وفيتها يعني هيك ما متفقين يعني انت وما تقول لها حضرتك هالشغله حضرتك وقالتها.
بتقولي حلفت على حاجه وعملتها ولا ما عملتهاش
ايه عملتها عملتها انت حضرتك حكيت لها عمل الشغله لاخيتي يعني ما خلاص يبقى هي قالت ح...
لي ما بدي احكي هالشغله وحكيتها حضرتك يبقى هي حنست يعني
حلفت ايه والله ما راح احكي هالشغله وحكيتها يا شيخ خلاص يبقى حنست ما انا بقول لحضرتك اهو
ايه ماشي وفي سؤال ثاني يا بس شيخ دقيقه واحده بس اليمين ده كان يمين منعقد يمين منعقد لا ده ما بنعقد هيك آه، لغو والله والله مثل اي وحده بتحلف والله لما هو يمين لغو امال بنسأل في ايه بقى لو يمين لغو طيب السؤال الثاني حضرتك اتفضلي السؤال الثاني يا شيخ نحن كان معنا مبلغ نحن كان معنا مبلغ 4000 دينار حطيناهم مع انسان يعني بيشتغل عنده يعني شركات وعنده ايش؟ وعنده اشياء كثير يعني على اساس انه يشغلنا اياهم لهال 4000 مم.
آه، وثابت يعني انه قدامنا انه شيخ دين واخلاق ومعاملته معامله آه، اسلاميه يعني ما في شيء غير البورصات يعني اللي يشغلنا مصارينا يعني هيك مم.
وطلع بالاخير انه كان بيشتغل بالبورصه مم.
هل علينا ذنب نحن تحرينا انه هالشيء اسلامي او ديني او لا يعني شيخ مم.
آه، بس آه، استلفت انا من اخت جوزه آه، من اخ من مرت اخوه من مرت اخوه استلفت 500 دينار مم.
استلفت 500 دينار على اساس هي دين منا لإلها واخوه آه، جوزها لهالفيتي جوز الفيتي اخوه لهالانسان اللي حطينا معه ال 4000 دينار انتوا من الكويت حضرتك
ايه من الكويت
آه، لا من الاردن مم.
من الاردن من الاردن يا شيخ نعم
آه، استلفت من آه، من اخته آه، 500 دينار جوزها اخوه اللي اعطيناه 4000 دينار مم.
آه، يا شيخ هل آه، وراحوا علينا ال 4000 هن، هل سد الدين ال 500 ولا اعتبرهم من المصاري اللي راحوا علينا ال 4000 يا يا هن؟
حاج حضرتك بالنسبه لل 4000 دينار اللي انتوا اديتهم له يشغلوه انتوا دلوقتي أيوة.
الفلوس كلها خسرت بالكامل
لا اخذنا منهم تقريبا سنه يعني آه، شو اسمه على اساس يشغلنا يوم كل شهر يعطينا 200 دينار عليهم مم.
اخذنا منه تقريبا سنه يعني وبعدين آه، راحوا يعني وفي ناس كثير حطوا معه كمان يعني حضرتك لو الفلوس ده هي تشتغل من غير اذنكم في البورصه واخده بال حضرتك لا لا غير بورصه نهائي بعيد عن البورصه جدا يعني طيب إن كان هو حضرتك خسر الراجل إن كان صادق فيما يقول ومؤتمن فليس عليه ضمان للمال واخد بال حضرتك لا يا شيخ طلع بالاخير طلع طلعت سمع عليه انه عم يشتغل بالبورصه يعني طلعت ش- سمع عليه انه طلعت عم أنا- يشتغل ما أنا بقول بالبورصة لحضرتك طلع.
إن كان مؤتمن فليس عليه ضمان إن كان اشتغل في البورصة من غير إذنكم من غير ما يعرفكم من غير ما ترضوا يبقى عليه الضمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، بعدين حضرتك يا دكتور سؤال واحد بعد المرة.
اتفضل آه، رجل آه، طلب منه ان هو يعمل موقع على الانترنت لبنك من البنوك في في مم.
بلد آه، في نيجيريا مم.
تمام فالبنك ده اكيد مش اسلامي مم.
فهل يذهب آه، يعني يعمل الموقع دوت ولا ما يسافرش وارجو من حضرتك السؤال بس ترد عليه حالا لان هو انا هرد عليه حالا برضه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هو الموقع للشكاوي وللاداره بس بتاعت البنك مش لل- للعمل آه، قروض او يا- غيره يا أخي الحبيب يعني لتعميق الوجود الربوي
نعم مش الإدارة ديت عشان يديروا كويس يعمقوا الوجود الربوي كويس تمام طب ده ينفع لا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني ما ما يروحش خلاص ماشي يا أخي الحبيب البنوك الربوية انتشرت ليه؟ محدش أكبر حد يتعامل مع البنوك الربوية أبدا الناس بتذهب بمحض اختيار بمحض اختيار فأي تعاون معاها بيعمق الوجود الربوي في دياره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله لو وبركاته سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين اتفضل.
آه، أول سؤال إيه هو الكفن الشرعي للمرأة مم.
والسؤال الثاني أنا آسفة جدا جدا جدا يعني على ال- اللفظ اللي هقوله مم.
في آه، في البيت اللي قدامنا في لا مؤاخذة آه، كلب بس اه أيوة آه، آه، يجي ساعة أذان الفجر ويعوي عوي جامد جدا مم.
يعني ساعة الأذان ما يقول الله أكبر مم.
وبيعمل قلق جدا جدا لينا مم.
ده الواحد يعمل فيه ايه هل حرام ان الواحد يسمه وجزاكم الله كل خير لكم مستحى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي الكريم اتفضل ب- يا دكتور اتفضل أنا أنا تعبان قوي يا دكتور وعندي مشكلة كبيرة. أنا كنت شغال مع أهل المعازف كنت آه، عازف عازف الفرقة
مم.
واخد بال حضرتك مم.
و- وبعدين آه، لما عرفت إن الموضوع حرام ف- فشلت إيدي خالص من الموضوع و- بس بقى معايا برستان قلت أعمل بوك مشروع.
مم.
هل هل هل الفلوس دي تجوز؟ و- و- وفي سؤال ثاني حضرتك كمان.
مم.
آه، عليا عليا بسيطة كده ممكن أسد التل منها عليك ايه؟
عل- عليا بعض الديون كده حاجات بسيطة يعني سددها سددها ان شاء الله واعمل مشروع واشتغل بامر الله ولما ربنا يوسع عليك يبقى ت- اكثر من الصدقه اللي تطيب المال طيب يا باشا ك- طب كمان سؤال بعد إذنك.
اتفضل آه، آه، هل هل الوقت في يعني في ناس أنا كنت واخد مثلا يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أقول لهم إن- ما ينفعش أديهم الفلوس في إيديهم ينفع أصدق عنهم
ليه ما ينفعش اديلهم فلوسهم ليه؟
لا يعني برضه كان يعني كان في حاجات كده غير شرعية كده مم.
يجوز لا اذا كان المال محرم يعني مثلا عفوا يعني واحد رايح يشتري مخدرات لا ما انا بس آه.
اسمعني بس وليه فلوس عند واحد أيوه ما ينفعش يقول لك ده دين وادفعه له
اه معايا ده مش مال اصلا ومهدر في الشريعه معايا يعني حضرتك كان- يعني يعني كان واحد كان واحد عطيت مثلا آه، عربون عربون لشغل زي شغل زي لا ترجعه له ترجعه له رجعوا له في ايده اه ترجعه له في ايده اه وكنت لاقي حاجه كده عند واحد وخدتها وبعتها وخلاص رج- اديها له برضه ولا رجعها ولا رجع- صدق عنه.
رجعها له واديها له دي من تمام التوبة رد المظالم إلى أهلها اه ما انا بتكلم على كده مم.
طيب هو طب ماشي شكرا يا بس باشا تحت أمرك يا أخي اتفضل آه، يعني الحاجه دي كانت يعني كانت حاجه ده صغيره كده من زمان مم.
فانا يعني كانت أيامها- ايامها من زمان دي كانت قطعه 40 جنيه حاجه زي كده ف- يعني اعمل ايه اجيب حاجه بنفس الموازن ولا ولا حاجة كانت كام جرام ما تفتكرش جرام اتنين حاجة زي كده ده هو كان خد- خاتم اطفال صغير كده كنت لاقيه هات خاتم أطفال زيه و... وتوديه أو تتصدق بثمنه عنه إن شاء الله و- واللي ما اعرفش اوصل له اصدق ب- باسمه تصدق باسمه إن شاء الله ربنا يغنيك من يعني- فضله ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالله يا شيخ آه، عاوز اسال سؤال بس لو سمحت اتفضل انا بقرا سوره في القران آه، بت- بتقول يعني فيها ايه بتقول وقودها الناس والحجاره مم.
ربنا صنف الحجاره قال ومن الح... وان من الحجاره لما تفجر منها النهار وان منها لما يهبط من خشيه الله وان منها لما تشق فيخرج منه الماء مم.
يعني الحجاره مسيره مش مخيره مم.
يعني الحجاره مسيره ربنا سخرها للانسان ما هي مخيره مم.
فايه ذنب الحجر انه يخش النار يعني انا صنعت من حجر آه، يعني يعني حضرتك بس بعد إذن حضرتك الحجر بيتعذب في النار يعني؟
يعني انا يعني ربنا يا اخي بس دقيقه واحده بس الحجارة.
ب- بعد اذن حضرتك انا بسالك الحجر الحجر بيعذب في النار اذا كان بيهبط من خشيه الله يبقى بيحس ما انا بقول لحضرتك الحجر انت شايف ان الحجر بيعذب في النار يعني طيب ما هو ان كان بيهبط من خشيه الله يبقى بيحس طيب اما يجي لك ان شاء الله اي سؤال في التفسير الشيخ مصطفى ان شاء الله يوم الثلاث بيكون موجود يوم الخميس عفوا يبقى اساله ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور أيمن مع حضرتك اتفضل أقول يا دكتور إحنا كنا في حج وجينا من حجة و... وعملنا حادث وبنتي توفت في الحج ده لما قالوا ان جوز حضرتك يطلع كفارة يا حاجة نعم قالوا ان جوز حضرتك يطلع كفارة أيوه طيب حاضر بس الله يديك الصحة يا دكتور لا عايزة الإجابة ضرورة الله يديك الله يجزاك خير حاضر يا حاجة حضرتك النهاردة ال- الراجل نفسه ما صدمهاش بالسيارة مش كده طيب حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مم.
بارك الله فيك يا شيخ أيمن اتفضلي سؤالك يا أخت آه، لو اتفضلي سمحت آه، كنت عايزة أعرف بس الفراخ ال- الوزارة الفراخ يعني دي أكلها يعني حرام ولا حلال على اعتبار ال يعني ال الوقت القصير اللي هي بتتربى فيه مم.
وكمان الأكل بتاعها آه، بسمع ما شفناش إنها مم.
بتاكل دم أو بتاكل حاجات يعني مش آه، طيب.
معرفش هي شرعية حضر- ولا لا حضرتك- برضه، ما- حضرتك معرفش إن مدى- شاء الله- مشروعيتها يعني إن شاء الله أن ربنا قدر لنا سبحانه وتعالى بأمر الله قريب جدا في حلقات البيوع في حلقات البيوع هنتكلم عن الهرمونات اللي بتوضع في الغذاء علشان خاطر ال- الزيادة الإنتاجية أو تسمين ال- ال- المواشي والحاجات دي بيها إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عنها بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله لو سمحت عايز رقم الشيخ محمد الزهري
والله يا أخي الحبيب ال- أنا مش بتاع تليفونات والله فحضرتك اتصل على ال- الإخوة هم يدولك التليفون بالنسبة للرؤية اللي بيراها الإنسان إما أن هي تكون نزغ من الشيطان أو إنها تكون حديث نفسي أو إنها تكون رؤية من عند الله سبحانه دي الثلاث أقسام للرؤية لكن أي ما كان الأمر احنا بنقول إن الرؤية لا يبنى عليها أي حكم شرعي الجماعة اللي ضلوا زي التجانية وزي غيرهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم ابتدى الأمر في المنام ابتدى الأمر في اليقظة ابتدى يبقى في تبليغ شرع والعياذ بالله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في نسخ لأحكام وفي تشريع وتبديل لأحكام أخرى فنقول لا ينبغي أن أمور المنامات ديت نتوسع فيها لأنه لا يبنى عليها أي حكم شرعي ولا عمل والله سبحانه أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك يا شيخ تفضل يا أخي الحبيب تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا شيخ بدي أسأل سؤال هذا كده على الله يكون السيد الولد قاعد يسمع هذا والله عندنا زي ما تقول بيت كده واحنا عدة اخوات فابويا كتب والاثنين من الاخوات فانا م- لازم زعلان معاه وبقول له لا ده احنا اخوات كتيرة ما تعمل كده قال علي شيء او زعلت منه وما كلمت علي شيء ولا هو ولا السيد الوالده ست الوالده هو أولا والدك أخطأ كده إن يكتب بيته الاثنين وما يديش باقي الإخوة أو يورث في حياته أو يتهرب من التوريث نعم كل ده غلط كله ده غلط طب ايش نسوي معاه يلغي العقود اللي عملها وربنا يمتعه بالصحة والعافية لما الأجل ينتهي البيت يتقسم بشرع ربنا والله يا شيخ انا اتمنى ان يكون آه، السيد الولد قاعد قدام التلفزيون ولا الست الوالده وبيسمعوك في مصر الحين في المنيا يكونوا سامعينك وعلى الله ي- يصلح حاله ربنا هو طيب اللهم وبيصلي آمين.
الفجر حاضر وعارف ربنا كويس يعني يا أخي الحبيب نسأل الله أن يختم لنا بخير ما يجيش الإنسان يغير شرع ربنا ويقول عليه طيب هي الطيبة إن أنا أغير شرع ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الو الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الو اتفضلي حضرتك اتفضلي حضرتك آه، في انا بسال حضرتك في التوريث مم.
انا ليا اخت توفت قبل والدي ووالدتي مم.
وكان آه، عندنا ال- قطعه ارض في البلد وبيت أختك دي كانت مخلفة اه كان مخلفه وولاد مم.
ثلاثه مم. تمام فبعد كده لما جه والد آه، والدي توفى طبعا ما يعني ما ورثناش مم.
فجت بعد كده امي برضو توفت مم.
ما ورثناش برضو مم.
لما جه آه، اخويا كان احنا اخ وثلاث بنات هي الأملاك بتاعتكم دي واقفة ولا حاجة؟
لا أمال ما تورثوش فيها ليه؟
ما احنا جه اخويا بعد كده طلب ان احنا نورث مم.
فقال اللي توفت قبل ابوها ملهاش في الميراث مم.
ف... فقسم البيت مم.
كاني ولدين بس مم.
يعني انا واختي اللي عايشه مم.
وهو مم.
وقطعه الارض كمثل مم.
فهل كده عليه هو حرمانيه مع ان انا قلت لا هو هم ليهم حضرتك النهارده مسألة الوصية الواجبة مختلف فيها معايا حضرتك ايوه وجماهير الفقهاء بترى ان مفيش وصية واجبة لكن في من الفقهاء من قال بالوصية الواجبة واستندوا في ذلك مستندين لأدلة صحيحة ان خلاف الوصية الواجبة حضرتك اقفلي واسمعي بعد اذنك طب في سؤال لحضرتك تاني طب اتفضلي انا اختي دلوقتي آه، هي جوزها توفى طب وكان بس عليها- على بال ما افصل الاجابه اخوك يدي لولاد اختك حقهم لان حقهم دلوقتي مدار الفتوى بالوصيه الواجبه ولي الامر اختار هذا المذهب وحمل الناس عليه فلا يجوز المخالفه يبقى يعني ليهم في البيت وليهم ليهم في في الارض البيت وليهم في الارض ولو راحوا المحاكم هياخدوا حقهم اه يعني هو دلوقتي لو ما ادهمش هو عليه ذنب هو ما انا بقول لحضرتك اهو ولي الامر اختار مذهب ولي الامر ملوش مصلحه ولا منفعه فيه هو خد بمذهب من مذاهب من مذهبي اهل العلم في هذه المساله طب حضرتك آه، انا انا ابويا سابني وانا مش متجوزه مم.
فهل التكاليف جوازي تخصم من الميراث ولا تتكلف من ميراثي مم. والله يا حضرتك هو النهاردة كان جوز البنات جوز أختك التانية وجوز أخوكي
اه جوز هو- الب... الاختين البنات واخويا مش بنشوف حضرتك التكلفة اللي بالتقريب كده ادى للبنت ادى الولد وتاخد عطية زيهم واخد بال حضرتك ب- بحيث ان يبقى ايه في عدل في العطية لان العطية ديت بتبقى مرجئة يعني هو بيجيب لي بنت الاولانية وبعدين يجيب لي التانية ويجيب لي التالتة وهكذا معايا حضرتك ايوه فبتبقى مرجئة فالفلوس إن شاء الله بالتقريب كده وبالتسامح والتراضي بتاخدي من إخواتك المبلغ وتجهزي بيه إن شاء الله لا هم قالوا لا وتاخد آه، ت- ت- تكاليف جوازها من ميراثها خلاص ربنا يخلفك بالخير ويغنيك من فضله الله يخليك بس في سؤال تاني معلش هطول على حضرتك انا ليا يعني واحده في جوزها توفى وعليه مديونيه للمعاشات مم.
فمش راضيين يصرفوا لها معاش والدها بسبب المديونيه دي مم.
فقالوا- فسالت محامي راح قال لها ممكن يتكتب كتابك على واحد ويطلقك مم.
فهي قالت لا انا ما اقدرش اعمل كده ده كده في حرمانيه مم.
فهل كده رايها صح ربنا يجازيها كل خير وطبعا الرأي اللي هو أفتى بيه ده رأي غلط مفيش حاجة اسمها جواز للاحتيال الجواز زواج وبنية استدامة النكاح مش جواز متعة يتجوز ساعة أو اتنين أو شهر على أساس يبقى يطلقها وتاخد معاش الكلام ده احتيال ولا يجوز مطلقا والمال اللي بيتاخد بالوسائل دي مال سحت المال ده مال سحت والعياذ بالله ما هي ما رضيتش جزاه الله خير متشكره قوي يا عم الله يحفظك السؤال التالي برضو سبحان الله لسه بنتكلم عن المنامات والأحلام برضو يقول نظرت إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بمائة ألف ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم أرى وجهه وناديت رسول الله فمد يده لي وقبلته فهل وجب علي نزل أرجو الرد يعني الحقيقة إن هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه ثمة شيء ويا أخي الحبيب النذر مكروه النذر مكروه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يستخرج به من البخيل وكراهة النذر ها هنا أنك تحمل نفسك ما لم يحملك الله به سبحانه وتعالى يعني تنذر أنك ترى النبي وتنشغل نفسك بذلك ولا شك أن رؤية النبي تقر بها عين كل مسلم لكن أقول يعني ليس هذا ما تعبدك الله سبحانه به وتحط نذر مئة ألف طب أنت راجل موسر ومعك مئة ألف تصدق بها ويكون ذلك عله أنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وترافقه إن شاء الله فيه أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وقرن صلى الله عليه وسلم بين السبابة وبين الوسط يبقى هذان الإصبعان لا ترى بينهما كبير فارق ده وده فكاقتراب هذين الإصبعين من بعضهما فمنزلة كاف اليتيم في الجنة كما تقترب من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فيعني تريد ذلك تصدق بالمائة ألف على الفقراء على الأيتام طالما أنك راجل موسر وعندك هذه الأموال وبالنسبة للحلم هذا لم يرى النبي ولم يلزمه النذر وإن كان نذر لجاج السلام عليكم والدي عمل عملية استئصال لحم فخذ وكان في صديد وصل هذا الصديد إلى الكبد والكلى وهو مريض سكر وكان يأتي له بعض أحيان توهان وهو فطر 28 يوم ثم توفي فهل علينا الصيام والإطعام والأرجو الرد في حلقة فتاوي اليوم بالنسبة لي ال- هذا المريض نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يشفي شيخنا الفضيلة الشيخ محمد حسان وسائر مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما اللهم آمين بالنسبة للمريض الذي أفطر أفطر 28 يوم في مرض اتصل بالموت فسمي بمرض الموت الأخ بيقول هل علينا الصيام والإطعام المسألة دي ترتبط بالمسألة اللي كنا تحدثنا فيها مع الأخ السائل اللي هو بيقول ان والده برضه عليه افطار آه صيام او يتصدق عنه او ما شابه ذلك او يطعم عنه نقول المريض امتى يبقى عليه القضاء رب العزة سبحانه يقول فعدة من ايام اخر ده للمريض الذي عوفي وشفاه المولى سبحانه يبقى المريض الذي مرض ومن الله عليه بالشفاء وعوفي هذا الذي تنشغل ذمته بالصوم لكن المريض الذي مرض واتصل مرضه بموته فليس عليه ثمة شيء أرجو ننتبه لهذه النقطة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا المريض ما قصر وما فرط وإنما أفطر لكونه في حال مرض ولم يبرأ حتى تنشغل الذمة بالقضاء ثم النقطة الثانية من السؤال يقول فهل علينا الصيام والإطعام ذمة المريض لم تنشغل وليس عليكم شيء ثم ما هو مذهب أهل العلم بالنسبة للصوم عن الميت المسألة اللي بنتكلم فيها ما في الصيام على الميت لأنه لم تنشغل ذمته بشيء طب افرض أن هذا المريض كان قد عفي ومن الله عليه بالعافية ثم استمر ولم يقضي ومات فهل على ورثته من صوم جماهير الفقهاء لم يوجبوا على الميت الذي مات لم يوجبوا على أوليائه أن يقضوا عنه الصوم ولكن ذهب إلى قضاء الصوم الظاهرية ابن حزم الظاهري أوجب على أولياء الميت أن يصوموا عنه أوجب عليهم ذلك وذهب الإمام أحمد إلى وجوب قضاء صوم النذر عن الميت وأنهم لا يلزموا بقضاء صوم رمضان فالإمام أحمد حمل حديث المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي قد ماتت عليها صوم صوم نذر فقال بأنه لا يصام عن الميت إلا صوم النذر وأما الظاهرية فأوجبوا الصوم عن الميت في كل صوم واجب عليه سواء صوم نذر أو رمضان وجماهير الفقهاء لم يوجبوا الصوم على ولي الميت وقالوا الصوم ده تكليف وعبادة بدنية على الميت فلما تنتقل إلى غيره تنتقل ليه لورثته أو تنتقل ليه إلى أوليائه وإنما لهم أن يطعموا عنه إبراء لذمته يبقى يطعم عنه مسكينا عن كل يوم لتبرأ الذمة لكن في صورة هذه المسألة هذا المريض المبتلى الذي شدد الله عليه في الابتلاء نسأل الله أن يرفع درجته وأن يغفر ذنبه بهذا البلاء الذي تعرض له وأن يسكنه في ساحة جناته فليس عليه صوم ولم تنشغل ذمته بشيء لاتصال المرض بالوفاة والله سبحانه أعلى وأعلم الأخ الكريم يقول هل يجوز أن أقوم بعمل عقيقة لأولادي وأكبرهم 19 سنة وأصغرهم 6 سنوات الآن وكيفيته الأخ الكريم السائل سؤاله يعني يمكن أن نحصره ما هو الوقت الذي تجزئ فيه الأضحية احنا نعلم ان الأضحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست بواجب ثم إن الأضحية إن عفوا العقيقة سنة وليست بواجب والعقيقة يجزئ فيها شاة واحدة عن الذكر يجزئ شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى وإن كان الرجل في ساعة واستطاع أن يعق عن الغلام بشاتين فلا بأس لكن لا يلزم وليس بواجب أن يعق بشاتين عن الغلام وإنما يعق عن الغلام بشاه وعن الجارية بشاه وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فبالنسبة لي سن أو الوقت الذي يعق فيه الأب عن بنيه فقد ذهب المالكية والحنابلة في هذه المسألة إلى أنه يعق الحنابلة قالوا في هذه المسألة أنه يعق عن ابنه في اليوم السابع وقالوا فإن لم يتيسر في السابع ففي الرابع عشر فإن لم يتيسر ففي اليوم الحادي والعشرين ولا تجزئ بعد ذلك واستندوا في ذلك إلى ما ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها يبقى مذهب الحنابلة لا اليوم السابع لا الأربعتاشر لا الحادي والعشرين يبقى أول أسبوع الثاني الثالث وانتهى الملكية عندهم أن العقيقة تفوت ولا تجزئ بفوات وقتها وهو يوم السابع يبقى يوم السابع يمر خلاص ما فيش ما فيش عقيقة بعد السابع لا تجزئ عند المالكية والحنابلة والمالكية قالوا يجوز العقيقة من يوم المولد بعد الولادة مع اختلاف بقى الحد الأسبوع ده مذهب المالكية ولا اليوم الواحد والعشرين ثالث أسبوع على مذهب الحنابلة أما الشافعية فقالوا بأن العقيقة يفوت وقتها ببلوغ الولد إذا وصل الابن إلى سن البلوغ لم يجز أن يعق الأب عنه فعلى مذهب المالكية والحنابلة فات وقت العقيقة لهذا الرجل ولده 19 وستة وعلى مذهب الشافعية وأرى أنه ضعيف في هذه المسألة والله أعلى وأعلم يبقى لا يجوز أن يعق عن الابن اللي عنده 19 سنة ويجوز أن يعق عن اللي عنده ست سنوات فالعقيقة كما نقول بتكون عند ولادة الغلام وليست بفرض حتى تنشغل بها الذمة والبعض يقول أن يعق عن نفسه هذا لم يثبت ولم ينقل عن أهل العلم والله أعلى وأعلم كما لم ينقل عن أحد من أهل العلم إن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراك في العقيقة محدش منهم اشترك في عقيقة ولم يرد ان هم اشتركوا سويا في عقيقة ايضا لم يرد موضوع ان يعق بعد سن كبيرة عن ابنائه يعني فات الوقت وفات المحل والله سبحانه اعلى واعلم لسؤال السائلة الكريمة تقول انا حماتي ظلمتني ظلم كبير وهي توفيت ولكن ظلمها اثر على حياتي ومستمر وأنا بدأ عليها هل علي ذنب نقول لا حول ولا قوة إلا بالله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات وبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك يؤذي الحي وأعجب يعني من هذه المرأة مهما بلغ الظلم من حمتها له ومتت هذه المرأة الإنسان ما ينبغي أن قلبه يعني يكون غل وحقد وكراهية وبغض إلى هذه الدرجة يعني لا ينبغي أبدا مهما وصل الأمر أن يكون البغض والغل والشنآن يسيطر على نفس الإنسان إلى هذه الدرجة نسأل الله أن يسلل سخيمة قلوبنا يبقى حماتها ماتت وأفضت إلى ما قدمت من عمل وبهذه المناسبة مهما كان ظلم الإنسان لا ينبغي مطلقا أن نشهد له بجنة أو بنار ما ينفعش واحد يكون واحد مات وظلمه يقول ده فلان ده مش هيورد على جنة أبدا والعياذ بالله كلمة ربما توبق على الإنسان أخراه والعياذ بالله في بني إسرائيل الرجلان لما قال الرجل الصالح بينصح الطالح يقول والله لن يغفر الله لك عفوا اتصال ونتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في قريب ليا سيدنا الشيخ كان بي بي بيسوق وبعدين في واحد عدى الطريق حاول يتفاداه ما قدرش خبطه وشاله وداه المستشفى ثاني يوم مات نعم وبعدين راح دفع لمراته حوالي 20000 جنيه وبعدين صارت قضيه وانتهت القضيه من سنين طويله فقريبي ده اجي على السعوديه في الرياض فقالوا له في في موريتانيا ممكن تدفع 8000 ريال ونعمل لك عتق رقبه نعمل ايه؟
عتق رقبه نعم فرح دفع وقلت له شهاده رسميه يا اخي دقيقه واحده بس ازاي في بريطانيا في عبيد الى الان؟
انا ما اعرفش في في في في شيوخ في الرياض آه وموثقين ودفع الفلوس و...
يا اخي الحبيب ما فيش عبيد في الدنيا كلها
طيب هو يعمل ايه دلوقتي والله بقى الله اعلم بيعملوا ختم مضروب ولا حاجه ويختموا له وياخدوا الفلوس على علمه عند الله اه اه طب هو يعمل ايه دلوقتي حضرتك حضرتك بالنسبه لي الاخ ده اهو اللي بينبغي عليه ان هو يصوم شهرين متتابعين مع الديه تمام بيشتغل ايوه الدية حضرتك الدية الدية دفع إن كان جزء منها وتراضى أهل القتيل عن ذلك إن جاز لأهل القتيل أن يتركوا الدية ويتصدقوا بها بأكملها فجاز أن يتنازلوا عن بعضها ويأخذوا بعضها الحكاية دي من سنين طويلة وما اعرفش فين أهل ال- ال- القتيل دلوقتي أنا بسأل من حضرتك سنين أنا طويلة، بسأل حضرتك من بالنسبة 30 سنة للصوم تقريباً.
الصوم صام الشهرين ولا ما صامهمش شيء؟
بيشتغل في وظيفة هو أساسا طبيب و... وصعب عليه إن هو يصوم شهرين
الصعب عليه مش بيصوم رمضان اه بيصوم رمضان طيب. يعني هل ممكن يجزي له هو تصدق مثلا بأي مبلغ وأنا بقول لحضرتك لا يجزئ عن الصوم إلا العجز عن الصوم ويطعم يعجز عن الصوم اه لكن إزاي أد... بيصوم رمضان يصوم بعد الشهرين يصوم رمضان طبعا يبقى يصوم الشهرين
لابد إن هو يصوم شهرين لابد يصوم الشهرين
جزاك الله خير الله يرفع قدرك انها بالنسبه لعتق الرقبه هذه يعني ده حضرتك ده من المواثيق الدوليه ما فيش اصلا آه، عبيد موجودين مفيش عبيد نهائي وتجاره العبيد دي منعت من الدنيا باسرها امر عجيب يعني هيبيع الحر وياكل ثمنه والعياذ بالله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم دكتور ايمن عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كان في آه، صديق لنا يلبس آه، سلسال فضه آه، بالرقبه ويقول لي هي من زينه الرجال وايه الدليل اللي هي حرام معلش تاني بعد اذنك صديق ايه يلبس سلسال آه.
سلسله في رقبته مم.
شاب هو ويقول لا، دي مش حرام دي زينه ولا دي تشبه النساء يا, وده يا اخي تشبه الحبيب انت الرجال.
بت- شوف حضرتك بتقول زينه الزينه للرجال ولا للنساء والله مش بالعنان هذا التشبه المنشأ هو في الدليل؟
الحلية ده ال- الزنا للنساء مش للرجال أبدا أنا بقول هو ايه الدليل على كده يعني آه، فما اعرفش عارف نقنعه ازاي نكلمه ازاي عليها مم. والله يا أخي الحبيب أنا أعجب من أمر يعني إن حضرتك حريص على دينك وبتقول صديق لنا
يعني ما يعني ما معنا ما أنا بقول لحضرتك المرء على دين خليله يبقى إيه اللي زميل في يخليك العمل.
تصادق إنسان زي ده زميل معنا في العمل طيب مش بس ما ما أنا أنا بقول لحضرتك يعني أسأل الله لنا وله الهداية كيف ننصحه زي بيقول لي هذا مش تشبه ده كذا وطف. مش عارف ننصحه ازاي يعني ايه الدليل على كده هنقول له الرجال وكان معنا الإنسان الإنسان أكثر شيء جدلا
شكرا مم.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فبالنسبة للأخت الكريمة اللي بتدعو على هذه المرأة يعني لا يجوز لها ذلك وإحنا كنا بنشير للإنسان اللي بيقول فلان مش هيورد على جنة في بني إسرائيل كان رجلان أحدهما صالحا والآخر طالحا ده على طاعة وصلاح وده على معصية فالرجل الصالح يقول للرجل الآخر المسيء أما أنا لك أن ترجع عن غيك وأن ت- تقصر عن شرك فقال خل بيني وبين ربي أبعث علي رقيبة فقال والله لن يغفر الله لك فغضب رب العزة سبحانه يعني هذا الرجل يتألى على الله هل كان على ما في يد الله قادرا يعني المغفرة هذه بيد الله أم بيدك أنت تمنحها لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء فأحبط الله عمله يبقى كلمة الإنسان يتكلم بها توبق عليه دنياه وأخراه والعياذ بالله يبقى فلان مش هيورد على جنة ده فلان ده ربنا مش هيغفر له من أدرانا ربما كان له من الحسنات ما قبلها المولى وغفر له إساءته بفضله ومنه وكرمه فنقول لهذه الأخت الكريمة نسأل الله أن يسلل سخيمة قلبها لأن الغل والشنآن والبغض في القلب والبغض إلى ما بعد الموت يعني الحقيقة دلالة غير طيبة أن الإنسان لابد أن هو يعيد نظر في أمر نفسه ويعيد صلته بالله عز وجل لأن القلب الموصول بالله لا يمكن أن يحمل حقدا أو كراهية للناس تصل إلى ما بعد مماتهم والعياذ بالله الأخ الكريم يقول هل يجوز الصيد في هذه الأيام يعني الطيور المهاجرة وما هي أوقات الإيه الحرمة وتقريبا كان بعد ده عشان شهر المحرم نقول ال الذي يحرم هو الصيد للمحرم لقول الله عز وجل ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يبقى الصيد لا يجوز في حال الإحرام والصيد لا يجوز في البلد الحرام احنا عارفين ان مكة لها حرم وكذلك المدينة النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرما للمدينة كما لمكة حرم فلا يجوز أن ينفر الصيد لا في مكة ولا في المدينة في منطقة الحرم يبقى هذا هو المنهي عنه لكن بالنسبة للصيد هذه الطيور فهي من المال المباح الطيور ديت منين من المال المباح وعلى ذلك لا بأس بصيدها لكن يحذر أن يصطاد بالبندقية وبالخردق هذا لا أحله وأرى أنها تكون من الموقوذة الأمر الثاني بالنسبة للطيور المهاجرة الأمر العجيب أن بيمنعوا صيدها رغم أن هم أشاعوا أن هي اللي نقلت إنفلونزا الطيور في نفس الوقت اللي احنا نقعد ندبح في الطيور عندنا ونهلك الثروة الداجنة بتاعتهم بتاعتنا احنا والطيور المهاجرة يعني أعجب أن طائر يمر البحر المتوسط بأكمله طائر ما شاء الله مر ووصل عندنا ويقول لك ده مريض وعنده انفلونزا الايه الطيور طب ده لو مريض كان وصل ازاي اصلا كان عدى البحر ده كله امال لو سليم كان عمل ايه فيعني نسأل الله السلامة اخ الكريم يقول اللي باعت يعني فتاوى الرحمة انا شاب مسافر للعمل واريد ان اخطب فتاة في مصر فهل تجوز الخطوبة عبر الانترنت هذه والله من البلايا الانترنت النهاردة ايه اللي بيحصل يدخل اللي بيقول يعمل شات محادثة شاب وشابة يتعرفوا ازاي كيفما قدر اي كلام في اي كلام وفجأة كده تلاقي مع واحدة بتتصل الى اخره انت مين وانا مين ويكتبوا لبعض وبعد كده يبتدوا يحطوا الكاميرا ويشوفوا بعض هذا لا يجوز مطلقا بحال من الاحوال انما الخطبة تكون الى ولي المرأة الى ولي المرأة هنتم يعني ده بعد الاتصال ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أيمن اتفضل حضرتك آه سؤال بعد إذن حضرتك آه في المواريث آه توفي رجل وترك ثلاث بنات وولدين وبنت توفت قبل الرجل واللي توفت قبل الرجل لها أبناء مم.
فهل ترث أم لا ترث منهم الأبناء أبناء المرأة المتوفية حضرتك كده انت, انت لو انت بتقول ترث أنا ما قلتش أبدا أنها ترث نعم انت معايا حضرتك انا سمعت الان عن موضوع الوصيه الواجبه اللي حضرتك ايوه انا قلت ايه انا قلت وصيه ولا واجبه ولا قلت ترث لا وصيه واجبه وصيه واجبه حضرتك ال ال البنت اللي ماتت قبل حياه الاب ديت نعم ان كان الورثه اللي قلت عليهم بس مالوش زوجه ولا كده ولادها نعم. هياخدوا التمن تمن التركه وصيه واجبه نعم تمن التركه وصيه واجبه نعم وباقي التركه هيقسم على النحو التالي نعم. كل ولد من الاثنين هياخد ربع وكل نعم. بنت هتاخد تمن نعم تمام بس نعم. بياخدوها ايه وصيه واجبه نعم يعني يعني يعتبر ليهم في في الميراث ايوه بس مش ارث وصيه واجبه لان آه. العلماء اختلفوا بالنسبه لايات المواريث في سوره النساء نعم هل هل نسخت آية الوصية في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كلمة حق دي من ألفاظ الوجوب نعم فبعض الجماهير الفقهاء قالوا أن دي كانت مرحلة من مراحل التوريث ونسخت نعم وبعض أهل العلم قال لا بل لم تنسخ بل هي جنبا إلى جنب مع آيات المواريث نعم.
وإن كان هذا رأي مرجوح لكن أخذ به المشرع أو المقنن المصري وغيره من ال ال يعني الدول العربية نعم.
وعملوا بالوصية الواجبة نعم.
فهو مسألة خلافية بين أهل العلم واختار ولاة الأمر قولا فيها وقول ولي الأمر مرجح عند الخلاف حتى وإن كان اختاروا المذهب المرجوح والله سبحانه أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت يا شيخ بدي سؤال أسأل سؤالين تفضلي
ما معنى لقب البتول الذي يطلق على سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها البتول البتول آه ماشي السؤال الثاني مم.
هناك قناة يظهر فيها أفلام كرتون مم.
فيها شخصيات للأنبياء يعني يصورون الأنبياء على شكل أفلام كرتون لا حول ولا قوة وأيضا على شكل شخصيات حقيقية مم.
فهل هذا يجوز؟
طبعا لا يجوز أنا اتكلمت في المسألة ديت في حلقة مفصلة وذكرت أقوال أهل العلم لو سمحت يعني تجاوبنا آه أقوال أهل العلم من أيام فيلم الرسالة ما حاولوا يعملوه الكلام ده في السبعينيات وتصدى رجال الأزهر وتصدى هيئة كبار العلماء والمؤتمر الإسلامي كان تحت التأسيس في هذا الوقت وتصدوا وقالوا لا يجوز مطلقا لا تمثيل الأنبياء ولا تمثيل الصحابة لا يجوز بحال من الأحوال ما ينفعش إن صحابي تجيبه وواحد ممثل يظهر أحيانا في مظهر معين مشين ومرة أخرى في صلة بامرأة ومرة أخرى رجل ثورجي وتجيب واحد صحابي لا يجوز بحال من الأحوال مطلقا ده بيحطه من قدر الصحابة في نفوس الناس فضلا عن ذلك ان بيظهرهم وللأسف الشديد أنا ما اعرفش الحاجات دي بتمر إزاي لما يجي عمرو بن العاص الذي ما من مصري إلا ولعمر له عليه فضل ومنه رضي الله عنه يعني جعله الله سببا في دخولنا إلى الإسلام فله في أعناقنا فضل ومنه يجي يتصور راجل حالق نص دقن ويجي بتاع مكحل عينيه ويجي بتاع تعبين وطول البتاع عمال ماسك حياته تعبين زي الرفاعي اهدى هو ده عمرو بن العاص رضي الله عنه امرأة عمال يتغزل فيها وتتغزل فيه نعوذ بالله من ذلك إساءة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ذلك مطلقا ولا يجوز لمسلم أن يرضى بهذا الأمر قط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم المولى لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أفضل القلوب بعد قلوب الأنبياء والرسل فاختارها لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم واختارهم لصحبتهم لا يحبهم إلا مؤمن تقي ولا يبغضهم إلا فاقر ش... إلا رجل شقي فاجر والعياذ بالله فاجر شقي والذي يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحط من قدرهم مؤمن أبدا فلا يجوز بحال من الأحوال لا تمثيل الصحابة فما بالك بتمثيل الأنبياء إذا كان تمثيل الصحابة يعني محرم ولا يجوز بحال من الأحوال لا يجوز يكون موضع أعمال فنية ولا درامية ولا غير ذلك نبرأ إلى الله سبحانه من ذلك فكيف بأنبياء الله عز وجل وللأسف الشديد الوقت انتهى فإن شاء الله إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا بقية في الأجل نتم ما بدأناه في اللقاء القابل بأمر الله سبحانه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار